السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الثامن والثلاثون في سلسلة دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عن الذين خدموا ويخدمون سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم صحابة الحبيب رضي الله عنهم جميعا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احفظنا في زمرتهم يا رب العالمين ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يشرح الله صدورنا اللهم اشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا اللهم فرج كرباتنا واكشف غمومنا اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا طالبا إلا نجحته ولا ضيق صدر إلا شرحت صدره ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا شيطانا إلا طردته ولا مأسورا إلا فككت أسره ولا مسجونا بالحق الا فقد كفينا ولا مسافرا الا ظالما سالما لاهله الا وقد رددته اللهم تب على العصاة والمذنبين واغفر لنا جميعا يا رب العالمين هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اللهم احشرنا في زمرة الصالحين وان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك معافين المسلمين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم اصلح لنا ابناءنا وبناتنا اللهم ابعد عن بناتنا وابنائنا وزوجاتنا وبيوتنا شياطين الانس والجن وابعد عن مجتمعاتنا واطرد عنها شياطين الانس والجن وانصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام في مشارق الارض ومغاربها اللهم قو عقيدة الموحدين في كل مكان اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اجعلنا نحب بحبك من احببت ونعادي بعداوتك من عاديت اللهم اجعلنا سلما لاوليائك حربا على اعدائك واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد مرحبا بكم ايها الاخوه الكرام والاخوات الفضليات جزاكم الله عنا خيرا وبارك فيكم حياكم الله آواكم الله نصركم الله أيدكم الله بنصره وفضله والمسلمين جميعا وجزاكم عنا خيرا ما جاز مسلمين عن شيخين إن ربنا على ما له قدير. توقفنا في او بدانا في الاسبوع الماضي يوم الاثنين الماضي في الحديث عن مناقب او فضائل الصحابه رضي الله عنهم والامام البخاري سمى هذا الباب مناقب الصحابه او فضائل الصحابه ولم يقل فضل الصحابه لا الفضائل الصحابه يبقى ايه؟ مجموعه ايه؟ ما فضيله وفضيله وفضيله جمعها ايه؟ فضائل لان كل صحابي كل صحابي من الصحابه تقدر تقول ايه؟ زي ما احنا قلنا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يعني الصحابه من خلفه من ورائه كتبوا المصحف على العتب وعلى الجلود وعلى الرقاع وعلى العظام بتاعت الجمال بتاعتهم شوف كتبوا على ايه؟ على الاحجار كل ده ايه كانت الورق بتاعهم ما هيجيبوا ورق ما كانش فيه فاذا كانوا قد كتبوه هكذا لكي يحفظ بما بحفظ الله عز وجل الى ان يرث الله الارض من عليها فلا يستطيع قائل ان يقول ان القران كان عده قرانات طبعا هذا كلام تهريج القرآن منذ أن أنزله الله عز وجل على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم منجما يعني مفرقا على مدى 23 سنة هو القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي سوف تقوم عليه الساعة لا يتغير منه حرف واحد لأن الله تكفل بحفظه ومن أيقن بغير هذا فقد خرج عن الملة هذا أمر إيه؟ معلوم من الدين بالضرورة يعني كل واحد يقول يقول لك اصل القران لما كان في السماء كان محفوظ بحفظ الله فلما نزل في ايد الرسول والصحابه بقى في ايد البشر ها يعدو عليه من التغيير يبقى هذا انسان فاسق فاجر قد يعني والعياذ بالله نسال الله الهدايه لمن يقول هذا اللهم اهد الجميع يا رب آه، لا لا يود ابدا ان يكون هناك من يعادي الاسلام من المسلمين لان المصيبه تبقى انكى لان عداء المسلمين من غير المسلمين مقبوله لكن يعني اعداء الاسلام من المسلمين هذا هو غير المقصود يعني ده اللي اللي يخش في يعني في عضدنا يعني سمعت مره ان رجلا غير مسلم من اي مله من الملل خرج بعد ان سمع كلاما عن المسلمين فاشاعه بين الناس وقال ان الخبر الفلاني او الواد الفلاني بتاعنا قال كذا وكذا عن الاسلام او عن نبي الاسلام يعني اعداء الاسلام مخلصون لدينهم ونحن للاسف مزيفون في دين غير بسيط لما؟ فالامر عندما ياتي من المسلم صعب عندما ولما ياتي كمان من الذي يعلم اصعب يعني المو- المشكله ان يكون واحد جاهل وبيهاجم الاسلام ومسلم يقول يعني ربنا يهديه ضال ويسلم الاسلام ربنا يهديه لكن لما يبقى عارف ها و- ويهجو بانتهاء مساله صعبه جدا فالقران محفوظ بحفظ الله وبالتالي السنة النبوية محفوظة كحفظ الله للقرآن حفظ سنة حبيبه فإنما القرآن نص والسنة مفسرة فهما محفوظتان الاثنين محفوظين بحفظ الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الناس اللي بيقول لك أنا ما تخشى إلا في القرآن قول لهم ده البعيد السهل ليه؟ لأن إذا كنت أنت بتنكر السنة منكر السنة كافر معروف منكر السنه كفر لانه يصلي انت بتصلي عامل اقرار صلي طبعا طب بتصلي ازاي؟ لان القران امر بالصلاه انت كذاب القران امرني بالصلاه ولم يشرح لي كيفيه الصلاه القران ما قاليش الصبح ركعتين والمغرب ثلاثه القران لم يخبرني عن الظهر السر والركعتين الاولين في المغرب ده القران ما حكاش عن كده وانما الذي فسر لنا هذا هو كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم الا انما الكتاب نص والسنة مفسرة يعني مع فرق التشبيه ولله ولكلامه المثل الأعلى لازم يكون عندك نص قانون المجلس الدولة بيعمل قانون أو المحكمة الدستورية العليا بتوصف قانون أو قانون القانون أنت مش فاهمه تقول اقوا بالقانون مذكرة تفسيرية اقوا بالقانون مذكرة لا تخرجوا عن هذا القانون لأننا تفسره هكذا القرآن نص والسنة هو المذكرة التفسيرية بتاع كتاب الله فهي عبارة عن شرح لما جاء في كتاب الله. أمرنا القرآن بالزكاة. لكن هل القرآن قال لي أن نصف العشر في الأرض الزراعية التي تروى بآلة والعشر للأرض الزراعية التي لا تروى بآلة آه، انما تسقى بالمطر وتسيب نص في المية في عروض التجارة وكذا في المية في العمارات وال- والكلام ده وكسب العمل والكلام ده كله من الذي أخبرنا بهذا؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمر ده مهم يا أخوانا وهو أننا لا يجب أن ننكر شيئا من السنة فإن رددنا شيئا من السنة فكأننا رددنا شيئا على الله وعلى رسوله نسأل الله أن يتوب علينا جميعا طبعا عشان ما- لأن فضائل الصحابة كثيرة والأحاديث فيها اللي أوردها الإمام البخاري أيضا كثيرة وطبعا النهارده إن شاء الله هنتكلم عن النقطة دي فضائل الصحابة طبعا عشان نتحدث عن فضائل الصحابه تفصيلا لازم نعرف هم اتعلموا الكلام ده ازاي ومنين فلا بد ان نقف ونجلس مستمعين ها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم نقف لان هم يعني جلسوا بين يدي الرسول فتعلموا تعلموا ايه؟ تعلموا دينا عمليا ما تعلموش كلام مش مسألة كلام لأن الكلام قد لا يغادر يعني آه، سبحان الله يعني بيقول لك أن ال- آه، الإنسان آه، بفضل الله عز وجل لما ربنا بيسمع إنسان خيرا ها لما يعلم الله عز وجل في سابق علمه أن في فلان خير فالله عز وجل يسمعه بما يريده الله زي يعني يعني وما يزال عبدي يتقرب يعني ان احب ما يتقرب عبدي الي ها، احب مما ايه مما افترضته عليه يبقى احسن حاجه تقرب فيها الى الله الايه الصادق وقته الزكاة وقتها صيام رمضان تمام قدر على الحج الحج وهكذا طيب وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه طيب اذا حصل الحب قال فاذا احببته ها هل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني الكلام ده يعني ايه ربنا يعني صرت سمع الله يصير سمعك ازاي لله المثل الاعلى سبحانه وتعالى عما يشركون كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء خلاص ليس كمثله شيء خلاص ان الراجل دخل على ابي حنيفه ابي حنيفه قال نعم قال انا لا اعبد شيئا لا اراه قال له كيف؟ قال انا لم ارى نور ولم اسمعه ولم المسه ولم اشمه اعبده ازاي؟ راح جدع بقى فابو حنيفه بقى واثق من قلبه قال له الك عقل؟ قال له نعم قال له هل رايت عقلك؟ قال له لا قال له هل تممت عقلك؟ قال له حواسك هل لمست عقلك؟ قال له لا قال له سمعت عقلك؟ قال لا قال اذا لا عقل لك قال انا عاقل قال وما الدليل؟ ما دام انت لا شفت ولا سميت ولا هو يبقى هي كده يعني اذا كان عقلك اللي جواك انت لم تشمته ولا شفته انت بعقلك المحدود ده اللي هو تقريبا ما فيهوش عقل ها ترى وتسمع رب العباد سبحانه وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد كل واحد سبحان الله المسألة دي مسألة فطرية مسألة مسألة إيه؟ فطرية البعرة تدل على البعير وأقدام السير تدل على المسير وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ مسألة مسألة عايزة يقين ومسألة فطرية واضحة لكل ذي بال فتاك العقيده الاول انت عندك عقيده صافيه خلاص يبقى كنت سمعه الذي يسمع به ازاي قال لما ربنا ياخدك عنده بقى في رحمته في عباد عباده الصالحين يحصل لك ثلاث حاجات الشيء الاول زي ما كان سيدنا عمر الرسول يقول فيه ايه يا عمر كاني ارى الله يلقي في هواك البلاغه النبويه الصغيره يعني ما تصلوا عليه الرسول شاف ان كل ما عمر بن الخطاب يتكلم السماء تؤيده عبد الله بن ابي بن اروح اصلي عليه لا ما تصليش عليه لا اصلي عليه مش هتصلي اليس عني يا ابن الخطاب خلاص ما دام الرسول امر حق ينزل القران براي عمر بس ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره قل لو هلكنا جميعا لما نجوت الا انت يا عمر خبر ابيض ده يعني الرسول طبعا في قمه التواضع سيدي عمر بن الخطاب حجم كبير لانه كان كبيرا خلاص فاذا كاني ارى الله يلقي في هواك يا ابن الخطاب قاعد يقرا الان ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين بعدين خلق النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظام وبعدين كسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر سيدنا عمر من إعجابه بالآية قال فتبارك الله أحسن الخالقين قال هكذا نزل جبريل يا عمر ما لسه استنى شوية استنى شوية إلهام ليه وصل لتر- ليه ايه اللي وصله كده؟ ها؟ لأنه تقرب إلى الله بالنوافل فصار ربه سمعه يعني ايه؟ يعني صار يسمع ما يرضي الله ولا يسمع ما لا يرضي الله اي كنت سمعه الذي ايه يسمع. يعني واحد يقول لك ايه عايزك تكره ابنك الاغاني قول له لا اشحن ابنك بالايه بالإيمان- بالايمان من ضمن الثمرات مش هيسمع اغاني مش هيسمع الا القران وما يرضي الله عز وجل لكن انت لما تقول الاغاني حرام الاغاني غلط الاغاني مش عارف ايه الاغاني ايه الاغاني ايه القضيه هنا سبحان الله هتخلي ابنك ينفر من الامر ده الصوت فيه طبع ولا ايه؟ صعبة عرب ولا ابيض ولا ايه؟ طبيعي. كان في المغرب الصلاة كويس نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوت هنا. صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يعني ربنا ما يخليك حتى المعاصي اللي بتتسبب فيها العين تيجي قدامك مش بالبلد كده يقفل عليك باب المعصية حتى وإن سرت إليها ويفتح لك أبواب الطاعة حتى وإن لم تمش إليها صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها يده التي يبطش بها يعني ايه؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص الله يرضى عليه خال الرسول قال يا خال رسول الله قال نعم انت ما اتشاركت في ال- في المعركه القائمه ليه؟ الفتنه دي بتاعت علي ومعاويه وموقعة الجمل والسيدة عائشة أجاب إجابة عجيبة قال ائتوني بسيف إن قتلت به كافرا قتله وإن أردت أن أقتل به مسلما نبى عنه يعني ابتعد هاتوا لي سيف السيف نفسه يعرف لما أجي أضرب كافر أروح قتله مريحنا منه ولما يجي السيف ناحية واحد كافر آه، ناحية واحد مسلم يروح السيف عامل زي السكين بتاع سيدنا إبراهيم ما إيه؟ ما ما ما, ما, ما يذبحش خلي بالك ف مين يلاقي السيف ده؟ وعايز يقول لهم ايه؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده. لا ناقة لي فيها ولا جنب، الصوت او أبقى. الله الله الله اللي اللي معاه التسجيل لو سمحت مش هيبقى فيه خالص كذلك رجله ولا خطر يقسم ما ده فلوس معانا بقى سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها يعني ربنا يخلي له سبحان الله يجيب له خير يمر عليه يعني ياخده في السكه سبحان الله يبقى يبقى بتاع خير على طول سبحان الله وبعدين الله عز وجل عند الابتلاءات يربطه على قلبه دي المرحلة الثانية بقى المرحلة الثانية ومن الربط على قلبك تصير الحجارة التي تقذف بها بناء تحتمي به من الشياطين سواء شياطين الانس والجن والذي يحميك هو من خلقك دي المرحلة الثانية المرحلة الأعلى بقى سبحان الله أنك ترى خلي بالك من دي أن العطاء من المخلوق حرمان وأن المنع من الله إحسان العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله إحسان واحد يقول لك واسعة أوي دي ها مش واسعة واحد حرمان سيدنا علي بيقول ايه؟ انفق على من شئت تكن اميرا انفق على من شئت تكن ايه اميرا واستغن عن من شئت تكن نظيره واحسب الى من شئت تكن اسيره انفق يعني ايه انفق على من شئت تكن اميره تبقى رايق عليه استغن عن من شئت تكن نظيره احسب الى من شئت تكن أسيره يبقى العطاء من الخلق حرمان لأن أنت لما تدي ابن أخوك 100 جنيه وجيت زنق تاني وأخوك سايبه أمانة عندك في 50 في 20 يجي المبلغ يقول لك يا ألف روح مشوار لغايه المطريه عند آه، آه، الحاج فلان وزيره بقول لك ايه يا عم انت مش شايفني بذاكر؟ لا ده انا فارق عليكم وعامل ده انت راح مخ- مكتبك من خير تبتدي ايه؟ يبقى اذا العطاء من المخلوق حرمان حرمك من حريتك لانه ادالك فصحت انت ما تقدرش تقول له لا والمنع من الله احسان ازاي؟ ربنا يمنعني من شيء ولا اه؟ يمنعني المال اللي لو اداهولي اطغى ولذلك انا اتخيل ان اعظم تتخيل انا موقن ان اعظم نعمه بعد الايمان بالله عز وجل نعمه العقل نعمه الايه؟ العقل اتخيل أنا ان الملحدين ومنكري الله عز وجل والعياذ بالله ومنكري الدين وما يروجه العلمانيون اللي هم بينكروا الدين بس ب- في يعني في اسلوب لطيف يعني واخد بالك؟ يتمنى يوم القيامه ايه؟ يقول لك يا ريت كان ربنا سلبني العقل في الدنيا وهي اكبر نعمه اهي ها؟ كان سلبني نعمه العقل وده كان يبقى في حد ذاته عطاء لان لو كان سلبني نعمه العقل كنت دخلت الجنه لكن رزقني نعمه العقل فانا استخدمتها فيما يرضي الله وانكرت وجود الله وانكرت الدين وانكرت الاسلام وانكرت القران وقعدت يعني اشرح في الاسلام وفي علماء المسلمين انا يوم يا ريت كان في الدنيا كان سلبني العقل فيتمنى زوال نعمه العقل لو كان رد في الدنيا مرة ثانية وهي أكبر نعمة لأن هنا المنع من الله يصير إحسانا. يعني كان يتمنى أن ربنا يسلو النعمة دي اللي استخدمها في إيه؟ في غير مرضاة الله. أتوحدون. أنا ما أنا بفكك لك الأراويل بتاع السبت والحد ما هو لازم بعد الجمعة يحصل لك كده شغل والناس والدنيا والغلاء والمدارس والعيال بيمتحنوا امتحانات والله يعين الناس اللهم فرج كروبنا جميعا يا رب العالمين. يبقى الثلاث امور دي بتحصل امتى؟ اذا اقتربت وتقربت الى الله عز وجل بالايه؟ بالنار. تعالى بقى لسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الصحابه، احنا برضه ايه؟ هنقرا الاول الحديث بتاع الاولاني بتاع فضائل الصحابه النهارده ان شاء الله ثم نجلس الى كلام الحسين بن علي عن ابيه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يا سيدي؟ باب مناقب المهاجرين يعني الامام البخاري قسم باب مناقب الصحابه عمل باب للايه؟ للمهاجرين لوحدهم وباب للايه؟ للانصار لوحدهم يا سلام للفقراء المهاجرين بيفضل الايه الباب بالايه؟ بالايه الكريمه بالحج الذين اخرجوا من ديارهم حصل ولا حصل؟ قالوا اخرجوا من ديارهم واموالهم شوف او خرج من بيته استعمر بيته واتاخد وارضه وان كان زارع اتاخد زراعه ان كان راعي غنم او بتاع اتاخدت غنمه ان كان ذو مال فتا- اتاخد ماله اخرجوا من ديارهم واموالهم شوف اخرج ظاهر الامر هنا خير ام شر؟ شر ظاهر الامر ان واحد ضاع عليه ماله وبيته صح ولا لا؟ شوف يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبقى المنع من الله ايه؟ احسان واضح؟ شوف القران ده شوف ازاي؟ الم- شوف انا بقى قعدت الف في الموضوع كله شوف القران ده في كلمه واحده بلاغه القران يعني خرج من من داره وبيته اتاخد بيته واتاخد ماله ولكن ايه؟ يبتغي فضلا من الله ورضوانه ده مش فضل بس لا الرضوان ده هو اعظم ما يمن به الله على عبده اعظم شيء ربنا يمن عليك بيه ان يرضى عنك اللهم ارضى عنا يا رب لذلك ربنا قال عليها الجنه ايه قال ورضوان من الله اكبر قال اكبر من ايه قالوا اكبر من نعيم الجنه رضوان الله عز وجل لأن هل أطعمتم عبادي أو يا رب أكلناه هل سقيتم عبادي سقيناه هل كسوتم عبادي كسيناه هل قربتم عبادي حطينا لهم ريحة حلوة حطينا لهم خلاص تاكل من كده انت بعد ما تاكل لا انت لو في الدنيا دلوقتي واحد اكلك وشربك وكساك واواك ها وما جابلكش مشاكل دي حياه هانئه ام حياه كئيبه؟ هانئه صح ولا لا؟ لو انت بقى في الجنه اكلت وشربت ولبست والطيات خلاص وبعدين ما انت بقى لا, لا انت خايف من بكره ولا انت حزين على اللي فات لا خوف ها من المستقبل ولا حزن على الايه؟ على الماضي خايف يعني ايه؟ اسحاق خلاص يا احبابي وعزتي وجلالي لاعطينكم افضل من هذا الله افضل من كده يا رب ده كان اكلنا وشربنا وقوينا وحكم كده قال سوف اسبغ عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعد ذلك قال بقى ايه ورضوان من الله ايه اكبر اكبر حاجه الرضوان ده بقى سبحان الله وينصرون الله ورسوله اولئك هم الايه الصادقون اللهم اجعلنا منهم الصادقين الا تنصروه فقد نصره الله وبعدين ايه ثاني اثنين اللي هو في الغار مين هو بقى الثاني ابو بكر تعالى بقى لابو بكر بقى شوف البخاري رحمه الله بدا بدا بايه بنمره واحد عن البراء البراء بن عازب الله يرضى عليه قال اشترى ابو بكر رضي الله عنه من عازب عازب ده مين؟ الله يفتح عليك لا ده انتم فاكرين تمام آه، خلاص بقى انتوا مش حاجه دروس بقى بس هنجيكم برضه ان شاء الله اشترى ابو بكر رضي الله عنه من البراء رحلا من الع... من عازب او البراء يعني رحلا بثلاثة عشر درهما فقال ابو بكر لعازب مر البراء فليحمل الي رحلي البراء صغير شويه ابو بكر كبير سنا قال للعازب قال لعازب ابو البراء خلي البراء يطلع لي بس الايه الرحل لغايه بره بس بس احطه على ال- فقال عازب لا عشان يبقى عازب شاطر قوي رضي الله عنه والثاني مع لا شتيل بس حتى تحدثنا كيف صنعت انت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتم من مكه والمشركون يطلبونكم شوف شوف ال- شوف الجماعه الشاطر ان شاء الله ماشي خلينا نشوف غيرك مش فاضيين يا سيد لا لا ده واحد عايز ياخد المعلومه من من من مصدرها مش انت كده ايه الموضوع لا كسكت هو جاي الجامع سمع شكمان عربيه في ميدان السوق شكمان عربيه فوق على الروح البنزين مليان الله اعلم ايه بقى مالك شكمان الراجل اسكت وانا جاي الجامع دلوقتي سمعت قنبله في ميدان السوق قنبله وده كده سمعتهاش احتمال ودانك كثيره بيأكدها لك التاني قاعد في الصف الثاني فالقنبله اللي وصلت له ايه؟ دمعه بدل ما كانت مفرده الثانيه وصلت ايه؟ نعم. ما المسلمين احنا اللي بنعمل في نفسنا اللي ما بيعملوش العدو. لك ده بيقول لك خمس قنابل في ميدان الذوق فجرت الكوبري. بس ازاي ما سمعناهاش يقول لك ده كنا معلومه هناك. تخيل انت لو وصلت دي لغايه مصر الجديده تبقى ايه؟ ها؟ فجو المسلم اللي كان ده ها شوف شوف اهل العلم قالوا لنا ايه بقى؟ امسك ما بين فكيك وامسك ما بين كفيك بس يقول لي نجيني يا رسول الله قال قال له امسك عليك هذا بس وهيشوف دلوقتي ازاي الرسول علم الصحابه كده يا سلام يا سلام لو نمشي ورا الصحابه يا سلام كيف صنعت انت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم عملتوا ايه؟ قال اسمع بقى ارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا الإسراء يكون ايه؟ لازمه ليلنا ويومنا حتى أظهرنا حتى أظهرنا يعني إيه؟ لغاية ما الظهر بتاع كل يوم جه إيه؟ جه علينا وقام قائم الظهيرة يعني لو توقف حاجة يبقى ظلها تحتيها اللي هي الساعة واحدة إلا خمس دقايق بالظبط ظهر فرميت ببصري ده مين اللي رمى ببصره؟ هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها ليه صخرة كبيرة في الصحراء فراح للصخرة فنظرت بقية ظل لها فسويته يعني جه في ظل الصخرة راح مسوي الايه؟ الحتة عشان الرسول لما يقعد ما يقعدش على حصى أو على زلطة أو على حجر يا سلام وسلام ثم خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت اتجه يا نبي الله ريح شويه تكيف مش يقول لك الله ما احنا مسافرين مع بعض وتعبانين مع بعض نام يا عم لا لا مش دول يا اخي ذاك الدين ما كانش مطفش اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت انظر ما حولي هل ارى من الطلب احدا يعني قاعد ايه يعمل ايه استطلاع للمنطقه المحيطه عشان يامن الايه يامن الحبيب المصطفى فاذا انا براعي غنم يسوق غنمه الى الصخره هو لوحده يعني خلاص اتاري مفيش الا الصخر دي في الحته دي فالراعي جاي من ايه؟ الغنم يظللها في ايه؟ في ظل الصخر. يريد منها الذي اردنا. يعني عايز ايه؟ الظل ما شاء الله. فسالته فقلت له لمن انت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته. يقال ان ابو بكر عرف صاحب الغنم او عرف صاحب الغنم وعرف مين؟ الراعي وهو كان سيدنا عبد الله بن مسعود وكان عنده 12 سنه. فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم فهل انت حالب لنا قال نعم فامرته فاعتقل شاة من غنمه ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار عبد عم مش رايح على اي حد ها اللبن اللي هناخده منك ده مش اي واحد يشربه ثم امرته ان ينفض كالسيف يعني كمان سيدنا ابو بكر يا سلام لسه عشان كده 100 جيجا على طول خلينا نستنى هو بده الاول سلام من الصراعات على انت هتعمله ولا ولا هي الجريمه بتاعت بولاد تكرور ولا لا حبايبه كلهم احسن راجل يجيب لنا اللبن يعني ف امرته ان ينفض كفيه فقال هكذا ضرب احدى كفيه بالاخرى اقول لك حاجه بقى الصدق بتاع الصحابه غريب قوي شوف ابو بكر بينقل للعازف والد البراء شريط فيديو صوت وصوره باللي حصل بتفصيل ما دام هو قال له الحكايه اقولها له بالظبط اللي قلت له احلف بس خلي بالك نفض الضرع من الغبار بس انفض ايديك علمت انفض ايديك ونفض ايديك اظن البراء واحنا دلوقتي عايشين مع الراجل وهو ايه وهو يحلف صح ولا لا شوف صدق الصحابه مش ال مش الاسف الشديد اللي الناس يقول لك ايش عرفنا ان الحديث ده صحيح يا ابني انت عالم حديث بس طب كنت تخلي العلماء يتكلموا فيها اقول لك حاجه ما تقولش هم حد خلينا احنا ايه نحمل نحن هم الاسلام والله يحمل همنا فحلب لي كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله إداوة على فمها خرقة سيدنا أبو بكر جعل زي إذا حاجة كده أقول أي حاجة وعليها إيه خرقة شاشة عشان تسقع الأول اللبن تدخل الهواء البارد وتشيل الحرارة وفي نفس الوقت التراب ما يدخلش على الإيه؟ على اللبن يا سلام الوقاية خير من العلاج وذاك الرسول قال إيه؟ أوق شقاءك ولو بعود قش أوق شقاءك يعني إيه؟ يعني غطي طبقك او كوبايتك او الاناء او الحله لو ما لقيتش غطا حط اطقش كده. الصحابه سمعوا الكلام ده وما اعترضوش. واحد يقول لك يا اخي الاسلام ده غير فيه حاجات غريبه. اطقش هيشيل الرمل بتاع الصحراء يمكن شويه الرمله اللي جايين دول الجزء اللي بتاع اللي فيه عود القش يكون الميكروب الطار يجي على العود فالعود باذن الله طالما انت اخذت بالاسباب فلن يضرك رب الاسباب. فصببت على اللبن حتى ضرب اسفله يعني سيدنا بكر معاه قربه كمان فيها ايه؟ فيها ميه راح يجي فوق ال ال الاداوه دي الحاجه الاناء الصغير دي ويصب ميه بارده عشان اللبن ايه؟ يسقع يا سلام شوف الحب شوف الحب فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته حتى استيقظ وافقتوه يعني ايه؟ يعني قعدت جنبه لغايه ما صحي لوحده مش قول له اصحى لا لذلك انت لما تقعد تشوف الادب لما تجي تصحي مراتك ما تبقاش بتزعق يعني أنا هيبقى يعني طريق صحيانك وشكلك لا يعني بقى ايه وهو برضه الراجل ما ترعبكش يعني لما تحب تصحيك تبقى ايه يعني بالتي احسن يعني انا عايز تبقى حنين معانا كان هي كمان ايه ترد عليك بحنان اللهم ارزق بيوتنا الحنان يا رب والحنية فقلت اشرب يا رسول الله هو يقول سيدنا عبد الله بن عمر أكان الصحابة رسول الله يضحكون كانوا بيضحكوا يعني زينا كده كده ايه ما شافوش الصحابة قال ابن عمر الصحابة كانوا بيضحكوا زينا كده ال- ال- اللي عملوا ده كله كانوا بيضحكوا قال نعم كانوا يضحكون ولكن الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي اه يعني ضحك يبقى- يعني من يضحك غير من يضحك آه. آه. يعني مش كثرة بقى كل ما قاعد لا يعني هو يحمل الهم لكن يضحك طيب. اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت شوف ابو بكر مش فشرب حتى رضي لا فشرب حتى رضيت تواصل الكلام ها يعني الرسول شرب لغايه ابو بكر ما رضي الله يشوف انا معلق لان تعليق هيبوظ ال- الحكايه اللطيفه دي ها آه، ده حتى رضيت آه. يعني انبساط ابو بكر لما لقى الرسول ده شبع كده شعر الرسول شرب وشرب ايه؟ يعني ب- ب- ب- ما هو باين ان الانسان بيشرب ب- ب- ب- بمتعه ولا بيشرب وهو حرام حتى شوف الاسلام امرني ان اشرب في الصيف الماء البارد يعني اشرب في الصيف ميه بارده مش ميه سخنه ليه؟ قال حتى ان حمدت لم تحمل الاعضاء بكذابه يعني بديها ميه سخنه كده الحمد لله على كل حال يعني مثلا يعني ما نزل خزان من نار لكن لما بديها ميه ساعه كده بس الحمد لله يا رب ترتوي كده بس شو الانسان حلو ازاي ما يحمل الله بعذابكم ربنا يعمل ايه بعذابك ليه؟ ده ربنا يحب يرى اثر نعمته عليك ربنا بيديلك فتح نفسك يا اخي حلال مش مشكله مش اي مشكله خالص ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله الله ده مين الريس في الصحراء ها ابو بكر اللي هو اللي عارف في الرحله دي طلع عليه جماعه صاحب هجر ابو بكر معروف ما الرجل يا ابو بكر مين اللي معاك ده مش تعرفنا عليه الله الله الله الله. ابو بكر يا ترى الناس دول ميتهم ايه يا ترى دول معانا ولا علينا مع الاسلام ولا ضد الاسلام العامة انت تسألون ابو بكر برضه السياسة برضه مطلوبة العامة معك مين انت ماشي معاه ده؟ قال هذا رجل يهديني الطريق في حد بيهد احسن من ده الناس خدوها على ان ده دليل الصحراء ده دليل العالم كله آه. رجل يهديني الطريق سلام يا ربنا بيرزقهم حتى الاجابات يقول واحد مننا يرد يطرجم في الكلام لأن القلوب أواني والألسنة مغارب واللسان يغرق من ال آه. يعني الشيء اللي بياخده في أعراض الناس تعرف إن قلبه جوه فيه شوك مشوش ربنا يهدي وأنا عايزك تصلي ورا الشيخ بتاعك وأنت مقتنع بيه مش أنا مش أنا بس يعني أي شيخ تحب تصلي وراه يعني الشيخ لو ما كنتش مقتنع بيه 100% بلاش تصلي وراه عشان ما ينفعش تصلي وراه أنت بتاع الكتاب. صعب أوي صعب عليك أنا بقول ولا هو هنا ولا هو هنا لكن أنت تصلي وأنت بتغتابه ليه؟ ها؟ انا كان عبود من الاثنين اللي قبل كده داخل ففي اخوه اثنين اخوه بيجوا دايما بجلاليبيوما والله دايما بيجوا بقميص وبنطلون فيوم اظن بجلاليبي كان يوم اجازه فالناس جايين من بيوتهم جم معايا فداخلين انا كان عبود واحد ما داخل اهو ماشي في حراسه الشرطه يا سيدي والله ماشي في حراسه الله طب جاي تصلي ليه ورا الشيخ اللي انت زعلان منه ربنا يشفي مرضى قلوبنا يا رب والله يقسم بالله انا سمعت الكلمه فدعوت له في نفسي بالهدايه ويعلم الله هذا انا الرحيل يا رسول الله وقال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا احد منهم غير سراقه بن مالك على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن ان الله معنا دي الحكايه بتاعت ايه ال- ال- ال- اللي هي تكمله الثمن بتاع الرحل بتاع عازب والد البراء لما اشتراه منه ابو بكر خد قصه وخدها من منبعها وبقى البراء في الوقت ده راوي عن ايه عن ابيه عن ابي بكر عما حدث للرسول في الهجره يبقى الناس دول يكذبوا على رسول الله طيب تعال بقى قبل الفوائد بتاعت ابو بكر وفي طبعا الحديث الثالث بتاع ايه؟ ان ان قوما ينادون من كل ينادون من كل باب ينادى الصائمون من باب كذا وينادى المصلون من باب كذا وينادى اهل العلم من باب كذا وينادى المجاهدون من باب كذا في الجنه يعني شباب الثمانين قال ابو بكر وهل في الناس من ينادى وهل في الناس من ينادى من من, من الابواب كلها يا رسول الله قال رجل واحد يا ابا بكر واحد بس اللي الابواب كلها بتنادي عليه من قال انت يا ابا بكر باب البر كله رضي الله عنه تعال بقى الصحابه اتعلموا الاخلاق العمليه من رسول الله ازاي وهندخل برضه على ايه على وقت ابن عباس للاربعه الكبار ابن عباس لما معاويه ساله سيدنا معاويه بيسال ابن عباس الله يرضى عليهم عن اخلاق ابي بكر ووصف عمر ووصف عثمان ووصف علي تعال نشوف الموقف ازاي ازاي بيوصفه تعال الاول لنرى ما وصف آه، به علي كرم الله وجهه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول لما كان يخش بيته كان بيعمل ايه يا رسول يا, يا, يا ابي بيعمل ايه قال كان دخوله البيت يعني لنفسه مأذونا له في ذلك يعني مأذون له في ذلك ما كانش يخبط على الباب لأن الله كان يريه من وراء الجدر ما لا نرى نحن ولما بعض من المنافقين كانوا بيصلوا اي كلام ورا الرسول كده فكانوا يحبوا يقفوا في اخر الصف يجي الرسول يقول سمع الله يروح هم واقفين والناس قبل الرسول ما يعتذر يكون هو واقف يجي الرسول يركع يركعوا قبله يقول فبعد ما تخلص الصلاه ألا تسبقوني في ركوع أو سجود وأحبطوا على آخر الصف واحد منهم قال الله قد شفنا بقى لا قال مين دي؟ قال أترانا يا رسول الله؟ قال أتظنون أن أن قبلتي بين عينيك؟ إن الله يريني من وراء ظهري كما يريني من أمامي. مش قاعد في المدينة وقاعد ين- ينقل للصحابة مش لا تلك ولا فتح ولا أمر صناعي ولا أمر زراعي لا يعني يقول لهم يقول لهم إيه ها ها إن ها إن جعفر الطيار قد قتل يا خبر جعفر فين؟ فين على حدود الشام هناك على حدود فلسطين اللهم أعدها إلينا يا رب يا رب العالمين وثبت أولادنا وبناتنا وأخواتنا وإخوتنا هناك وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا واعد إلينا المسجد الأقصى آمين يا رب العالمين فنحن هنا على حدود فلسطين قاعد سيدنا الحبيب قتل جعفر آه. وقبله بثواني بشوية قتل زيد بن حارثة يا خبر أبيض بعدين أخذ الراية عبد الله بن رواحة ولكنه تلعثم قليلا وهو قد قتل والصحابه يجوا من ال- المعركه يوصفوا نفس الوصف اللي وصف الرسول مأذونا له في ذلك طب انت تضرب مفتاح ال- البيت وتروح داخل مره واحده تفاجئ مراتك لا مش من الاسلام دي عليه السلام سيدنا ابو هريره قال استاذنه على امي يا رسول طب دي مش مراتي لا ده امي قاعده معاك ها؟ برضه خبط عليها شوف بقى الادب بتاع الرسول قال يا ابا هريره ابا هر كان لما يحب يدلعه بقى آه، آه، يدلع هو، يا يا بختك يا ابا هريره فابا هر قال لا يا رسول الله قال له اتحب ان تراها عريانه؟ انت عايز انت امك بس تحب تشوفها عريانه؟ قال له يا رسول الله استاذن علي خبط عليها الباب ياه خبط عليها الباب مفيش احسن من كده فانت برضه ايه خبط حتى الرسول لما كان يرجع من السفر ينزل على المسجد الاول ويرسل الى اهل بيته انه قد وصل لتستحد المغيبه اللي غاب عنها جوزها تستعد ما انت ممكن تكون جاي قرفان من شغلك وانت في مأمورية في أسوان والمأمورية ما قبلتش وخايف من درويش افندي مديرك في العمل اللي يمسح بال- بالصبح ويقول لك فانت داخل مزرجم دار المتاح ده وهي كانت بتمسح في الشقه غرقانه جلابيتها والله ونكشه تشيشها وهو عبد ما منكوشه وانا انا حريتها مش ولا بص انت جاي عارفه نفسيتك مش الصراحه ايه ده؟ طب ليه انا جاي آه، آه، يعني اعرف ليه واحنا كمان على وقت اكيد انا عايز اقول لك والشيطان حاضر في الوقت ده جاهز يقول لك يا راجل مد ايدك ولكن ايمانك يقول لك لا فانت ما تسمعش خطوه فاي كلام لو اول ما توصل كده المحطه ان الراجل يعني يعني بيقول على اتيكيت ده الاسلام كله اتيكيت رسالة لكن ابن الحبيب كان يقول ايه س- لا السيدة عائشة ما احب يعني لما كان تترجم منه شوية لا يا عائشة يا عائشة آه، يا ام المؤمنين شوف رقم كده سبحان الله مش انت رجع معاك انت يا ملاهي اسم يا رب يا راجل لا اسم المهم فسبحان الله مفيش حاجه لما تنزل المحطه ومعاك آه، بريده فضه حطها في التليفون والحمد لله التليفونات كلها الحمد لله في الكبائر دي الحياة كلها بايظه بس يمكن تلاقي واحد ايه بيتصلح يعني حط البريده واتصل بيها انا الحمد لله الاخر لسه موصلني بس عقبال ما ربنا يرزقنا باتوبيس ولا تاكسي ولا ولا ان شاء الله هو يمكن الجيش يتروى وتلاقي برضه ايه ال- العيال يعني كده ده ادب الاسلام نتيجات ادب الاسلام خلاص عشان حد يطلع من جامع عيني دول قال لك اللي يوصل محطة مصر وما يتصلش بمراته الأحرار انا ما قلناش احنا نصر الله هنا كلام الحرب عشان في ناس وانا فكر براحتك بقى ربنا يهدي ويشفي طيب. إذا كان دخوله لنفسه أطلع عليه وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء السيدة عائشة بيقول لها مرة احكي لنا كده عن الرسول في البيت لكن كان عندنا حيوان بري حاجة زي قطة بس قطة مش مستأنسة أوي قطة بر من الصحراء فجابوه دخلوه البيت ليه ليه ليه في بيت أحسن من بيت رسول الله فقعد القط المتوحد قعد في البيت فكان عائشة تقول القط يتنطط ويشاد ويشبش في الحصير ويعمل في الحمار وينط على الشباك ويجي ناحية الباب ويعمل صوت قال فإذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم سكن هذا القط ها، كأنه ليس في البيت حتى القط الوحشي ها، يحترم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لما يدخل البيت يقسم الوقت ايه؟ ثلاث اجزاء جزءا لله واحد يقعد يصلي يقرا قران يسبح يذكر وجزءا لاهله يقعد مع اهل البيت وازاي يطلع من ايه ويكلمهم وفين تشتغلوا ايه آه، اقطع اقطع معاهم اللحمه يقعد ايه ها؟ وجزءا لنفسه يقعد يوم يخيط القميص بتاعه ها؟ ويقوم يشرب بنفسه صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبعدين ثم جزأ بينه وبين الناس وقته في ذلك الجزء بتاع نفسه راح نقسمه نصين بينه وبين الناس بقى يا سلام يا رسول الله سبحان الله على العامة والخاصة لا يدخر عنهم شيئا ما يدخرش حاجة أبدا اسمع بقى فقال الحسين فسألت أبي عن مخرجه صلى الله عليه وسلم طب ده الدخول بتاع طب الخروج بقى لما يخرج كان يعمل إيه؟ قال هذه اهم حته بقى احنا مصابين بها كلنا بقى كان يغسل لسانه الا بما يعنيه يعني لسانه يدخله في المحسن شوف شوف التعبير يغسل لسانه الا بما يعنيه يعني الكلام اللي هو عايز كويس قوي ويفيد وما يضرش ولا يقوله غير كده لسانه ايه؟ متخزن جوه يغسل لسانه الا بما يعنيه يا سلام يا رسول الله يا سلام لو كل واحد يخزن لسانه المصيبه ان لسان واحد مننا بيتسرق من ساعه ما بيعرف يقول بابا وماما وهو عيل صغير لغايه بيموت بيموت وبيطلع كلمه بالعقل يقول لك ايه؟ شوف مش قادر يتكلم هتقول ورقه هيقول ده هيقول بقى كلمتين بمرض الله يا فطور عمك بعد ما اموت يا قبل موت اتكل على الله وخلي الراجل الراجل يقول عمه ويصل واحد قطعت انت صلتك باخوك 40 50 سنه عايز ابنك برضه وصيه جابره لا تنفذها ايها الابن كان الاحسان ان شاء الله طب يبتدي نسمع الاذان حق صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم في خروجه كما وصف علي كرم الله وجهه يخزن لسانه الا بما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم يؤلف مين؟ الصحابه وما ينفرهمش ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم بس ايه؟ التوليه عنده كانت حاجتين النقطه الاولى زعيم القوم اصلا في الجاهليه هو زعيمهم في الاسلام ولما اسلم يبقى هو الزعيم النقطه الثانيه لما كان يرسل بعثا بعد جماعه رايحين في جهاد او في تبليغ او اي حاجه هؤلاء يسالهم واحدا واحدا ما تحفظ من القران انا احفظ كذا وانا احفظ كذا وانا احفظ كذا لما يلاقي ولد صغير عنده 15 سنه يحفظ اكثر في مره قال انا احفظ البقره يا رسول الله قال انت اميرهم يبقى التفاضل عنده بالايه؟ بكتاب الله عز وجل سبحان الله يتفقد اصحابه يسال يسال فلان وفلانه وفلانه وفلان سبحان الله لدرجه لما كان بيسال عن ايه؟ على على ام مهجم رضي الله عنها ما مشي كده ليه قبر قبر قبر من هذا؟ قال الله شوف شوف اخبار القبر الجديد قبر من هذا؟ قبر ام مهجم الله ولم لم تعلموني؟ أنا مش عرفوني؟ ألا تعلمون أن من صليت عليه صلاة الجنازة وجبت له شفاعتي يوم القيامة؟ أم مهجم اللي كان لها مهنة كان الصحابة يخرجوا من الجامع تقعد يتفرط في الجامع في عدم وجود الرجال تنظف الجهل قال هل الاعمال خيرا وجدت عند ربك يا ام الاحكام ثم اوصى قال الا تسمعون ما تقول رجع رسول يسمع هو احنا نسمع الجد قال لو سمعتم مقالتها لسمعتموها وهي تقول افضل شيء وجدته عند الله تعمير وتنظيف بيوت الله لكن الاخوه لحد بعد ما يقوم من الجامع نلاقي بقى نتاب ورقه ونتاب كلينكس ونتاب مش عارف ايه ولا لا لا لا لا الجامع كلنا نحافظ عليه وعايزين المساجد تبقى عنوان طيب للمسلمين ويا ريت كده يعني كل مثلا 10 يتطلعوا مره كده يجوا جامع مثلا مره في الاسبوع او يوم مثلا قبل الدرس يوم الاحد او قبل الجمعه يوم الخميس مثلا يعني ويساعدوا اخواننا ويقفوا معاهم ويحضروا وينظفوا اذا كده المساجد المناطق الحملي لما كل واحد يقعد يقول لك الجامعة عندك بصراحة يعني يقعد يروح يتكت قوي كده ويعني بقى كده البنطلون الأبيض بتاعي بقى فكنت زعلان لي تعالى مصر زعلان تعالى مصر ها ونستريح كلنا ويبقى أنت عملت الدين عملي ها قال فيه يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس يسأل الناس عما في الناس يعني يسأل عن أخبار الناس ازاي الحال وازاي الناس عاملين ايه وكل يسأل يسأل عن أحوالهم يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه يا سلام الحاجه الحلوه يحسنها ويقويها والحاجه اللي مش كويسه يقبحها ايه ويوهيها الذين يلونه من الناس افضلهم اقرب الناس اليه افضل الناس عند الله صلوا عليه قال ابن وسالت ابي اللي هو مين؟ سيدنا علي الله يرضى عليه عن مجلسه صلى الله عليه وسلم طب ادي دخوله وادي خروجه طب مجلسه كان ازاي؟ لما يقعد قال كان لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر يقعد يذكر يقول صلى الله عليه وسلم لا يو ولا يوطن الاماكن وينهى عن ايقانها عايز اقف هنا بقى لا يوطن من الوطن يعني في الجامع ملوش مكان معين يقعد فيه وينهى ان واحد له مكان معين يقعد فيه وانما الاسبقيه بالدخول مش بالحج مفهوم ايه؟ ها؟ يا رواد اسد ها؟ شوف لا يوطن الاماكن ها وينهى عن ايطانها يقول ايه ده انا من 20 سنه ليه ما خلاها ده انت المهم دخلت امتى؟ لا دخلت امتى؟ قلت لك من قبل قلت لك من قبل لو دخلت في صلاه الظهر وقعدت اخر واحد وجت صلاه العشاء وانت ناوي تحضر الدرس تكتب انك صليت في الصف الاول مش القضيه بالمكان القضيه بالايه؟ بالدخول اطلع على الرسول آه طبعا. لا يوطن الاماكن وينهى عن ايصالها انا فكرت بتكلم الكلام ده للجماعه اللي بره ولا مش اللي بره اللي في الجنينه يعني يعني اللي, اللي مش معانا خالص ها لا انا بتكلم برضه للايه؟ لمن يرتادون مجالسا عشان المجلس يبقى فيه خير وبركه ما تخليش اخوك المسلم يبقى قاعد جنبك وهو متضايق لا لا طيب واذا انتهى الى قوم جلس حيث انتهى به المجلس لما كان يدخل في مكان اول ما يلاقي مكان فاضي هو اللي يروح قاعد مكانه قال وما رؤي مادا رجليه بين صحابته يوما فيمجد رجليه حمل رب الصحابه اذا دخل الاعرابي القح لم يعرفه لاول وهله يعني الاعرابي يدخل المجلس يلاقي الصحابه قاعدين مع سيدنا الحبيب اول مره ما يعرفوش ليه؟ ان الرجل قاعد وسط الصحابه عادي ملوش اقتراح فإذا تفرط الوجوه عرفه بوضاءة وجهه. يعني الأعراب الأخرى ما يعرفوش الأول يقول يا ترى فين محمد فين محمد فين محمد؟ يقعدوا يلقوا في الوجوه بقى يا سلام صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر يقول أنا قعدت مرة بعد صلاة العشاء ها بره المسجد كده يوم حر ليلة النصف فشاف الامر كده شكله جميل او الرسول لابس ثوب ابيض عليه جبة حمراء حاجه زي عباية نبيتي مفيش الوان بتتسمى مكروه الا المعصفر المعصفر اللي هو الاصفر الليمون المبلعلع الفسفوري القمصان اللي يعني اللي مشجره قوي دي اللي انت تسال اخوك فيها في منه رجالي يعني تساله كده في منه رجالي يعني مثلا كده يقول لك في مثلا الحاجات دي يعني بلاش التشبه ده يعني على كل نمر راحتك بس تستر العوره خلاص انا بقى هقعد هتبقى كل واحد يبص للكاميرا مين اللي يتشجر مين اللي اذا بوليتهم فسر ف الاخ مقابلني مره في الشارع لسه كنا بنتكلم عن الدم حرام والدم حرام والرجاله فانا مش خاتم قد كده والشمس الساعه 2 الظهر يعني يعني لابس النظاره مش لابس النظاره انا شايف الخاتم تكلم عليها كده وانا حاسس بيه انا حاطط وراه كده مش تقول حبيبي بقى ولا انت ايدك وجعك ولا مال ايدك ولا ما يعني ايه ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى يعني انت في البيت تعمل انك ايه يعني مش واخد بالك قوي يعني من الوقت يعمل يعني غلطه كده مع اخوه مثلا وبتاع تفهمك انت يعني يعمل لك ايه راجل كبير من هم يعني تغير الموضوع هي كده كان صاحبك مش قاعد في البيت لكل واحد على واحده الجهل الجهل بتقول لي كده لا انت مالك كده روح تسمع الكلمه دي بقى ناخد البنت وصلت السن البلوغ مثلا يعني 15 16 20 سنه جابت وجه وجمهورها كلمه حاجه تخص امور النساء والبنات ما تبقاش بقى حاط مناخيرها فوق العسل بتقول لي كده ايه ده؟ تكتبوا حاجه؟ انت عامل حاجه؟ خلاص يا راجل انت حاطط انك بعيد ليه؟ ارمي تعمل انك مستاهل الله ده حتى العيال يا اخويا العيال لا اله الا الله امبارح بنتي الوطنيه جايه تقول لي كلمه في وشي كلمه صغيره عندك لسه حتى ثلاث سنين ها اول ما جابت اختها الكبيره بتقول لي كلمه يا ماما صغيره انا انا امور انا مش وقت يا يا بنتي انت ايه اللي حضرتك مش تاخد الدنيا لا اله الا الله كنت معاك حاجه والله يا شيخ ربنا يبارك في الذريه كلها ان شاء الله يعني انت في البيت مش ما تحطش مناخيرك في كل حاجه البيت له ربة او بيسموها ربة البيت ست الدار بس من ساعة ما خرجت واتقل المقدار يعطي كل جلسائه نصيبه يا سلام يا رسول الله يعني رسول الله بيتكلم كان ايه يوزع ها نظراته الى الارض لا يحسب جليسه ان احدا اكرم منه عليه يعني كل واحد من القاعدين يقول ده كان مهتم بيه انا بس شوف كل يخرج من المجلس وهو شعر ان ايه ان الرسول كان مهتم بيه قوي هو واحد ايه ده ايه العظمه دي يا سلام آه. صار لهم ابا وصاروا عنده في الحق سواء يا سلام هو صار الحق له هم بقى في الحق عنده واحد مجلسه مجلس حلم وحياة وفقر وأمانة المجلس نوعا مجلس حلم مفيش تناسق حلم وصبر كل واحد يصبر على أخوه خلاص صبر وبعدين أناة تباكل كل واحد على مهله وأمانة الرسول قال إيه المجاعد بالأمانة هذا المجاعد قاعدة وحد يتكلم على حد كلمة واحدة حلمت ان ترد عليه بادب وبهدوء يا ما تروحش تدعي الكلمه الوحشه دي لاخوك اللي اتقال عليه خلاص وانتهى الموضوع على كده لا خلاص المجالس بالامانه ده الناس بتطلع اسرار البيوت واسرار الشغل واسرار نسال الله السلام هذا فيه لا ترفع فيه الاصوات في الايه؟ في المجلس اذا تحدث كان على رؤوس صحابته الطير لا يقبل فيه الحرم وفي الرواية بتاعت مسلم لا يقبل فيه الحرم يقبل يعني يعاد مفيش حد يخوض في الحرمات قدام الحبيب المصطفى مش احنا نخوض في قرايبنا واللي شغالين معانا وجيراننا والدولة واللي في ايه؟ لا يقبل فيه الحرم ولا تنسمي فلكاته يعني ما تشعش في في المجلس كلمات سيئه ما فيش واحد يفلت بلسانه ما فيش واحد يقول كلمه واحده مش حد يفلت بكلمه بذيئه او كلمه نابيه او كلمه فاحشه ولذلك اكثر الناس عذابا في جهنم يوم القيامه الذي يستلذ القبيح من الكلام كما يستلذ احدكم الرفض كما يستلذ احدكم المعاشرة الزوجية هو يستلذ بالكلام السيء اللي يطلع من بقه. وده للأسف اللي الرسول قال فيه يكرم مخافة كره. في ناس لسانها ما ينقصش إلا والعياذ بالله والعياذ بالله. يعني اه الحديد ذو سجود اللسان مفيد عارف قصة الحديد ذو سجود دي؟ ده مثل العرب مشهور لما توحدوه واحد اسمه ضرب بن الحارث لا لديه ولا اسمه سعد ولا اسمه سعيد الابل هابط طلع سعد في ناحيه وسعيد في ناحيه سعد رجع بالابل وسعيد قبل واحد قطع طريق الله هو كان فيه ارهاب زمان المهم قطع الطريق ده ها ليه على سعيد بردين بردين يعني ثوبين شكلهم حلو قوي كده قال له قال له لا انا هاكله واخد البردين قعد صفى ابن الحارث يستنى ابنه سعيد يستنى ابنه لغايه ما الراجل اكاد من شده حزنه بعد شهور ان يحصل له لوثه فكان لما يلاقي خوال بالليل كده يقول اسعد ام سعيد مين اللي جاي يساعده ولا كنت متخيل لسه انه عايش فراح يحك فلقي قاتل ابنه وما يعرفوش ولابس نفس البردين اللي شاريهم من ابنه وهو عارف الجلبيتين ولا الجلبيه والعداوه بتاع ابنه اللي كان جايبهم له من اليمن وكمان الغامض ما بيجيبش ثياب فاخره. قال له من اين هذين يا اخ العرب؟ منين الطوبين الحلوين دول؟ قال له قابلني رجل فتى غرور بنفسه مغرور قوي كده. سالته ان يعطيني اياه فرفض فقتلته. قال له بهذا السيف؟ قال له نعم. قال له ناولني اياه اني اراه حديدا انا شايفه انه يعني سيف سيف يعني فراح مديهوله راح مديله واحد جاب ادب اللي حوالين بطه قال يا بطه يا بطه قال سبقت سيف العبد خلاص قال له يا بطه في الشهر الحرام قال ان الحديث ذو شجون الحديث كله اشجان والام ها ذو شجن اه الحديث ما هحكي لكم القصه واقول لكم سعيد ابني وطلع واتقتل وطلع القاتل قتل وهو محرم وراح يحج في شهر الحرام فبقى يعني مساله آه، طيب متواضعين في مجلسه صلى الله عليه وسلم يحقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب ده الايه المجلس بتاعه صلى الله عليه وسلم ترك نفسه من صلاة الرسول كان يبعد نفسه عن ثلاث ايه ثلاث حاجات المراء اللي هو ايه الجدال الجدال ما تجادلش حد قل له انا سمعت حديث يقول كذا بلاش الشيخ فلان قال كذا قول له الله قال او الرسول قال او الدين بيقول بس جاب لك قال لك لا غلط وخلاص خش. وما انا بقول لك اللي سمعت وقف بوقتك انا كده اتعودت على كده يبنى لك بيت في اعلى الجنه من ترك الجدال وهو له محق بنى الله له بيتا في اعلى الجنه انت بتجادل اكتشفت انك مش على حق ما تكبرش وخلاص خلاص كبر كده ومن ترك الجدال وهو له مبطل بنى الله له بيتا في هضب الجنه وكلاهما في الايه؟ في الجنه. الرسول ترك الايه؟ المرار الجدال والاكثار كان لا يكثر اكل ولا يكثر كلام ولا يكثر نوم ولا الاكثار ولا الاكثار في العلاج اه وما لا يعنيه الحاجه اللي ما تخصهوش ما يكثرش منها واحد تلاقيه قاعد في الاتوبيس او واقف واقف ويقعد يتكلم مع واحد هم مسؤولين هم الاثنين الله يعينهم لغايه ما ينزلوا واللي بيدوس على نفسه واللي بيمسح على نفسه بنطلون واللي يقول له ايه يا اخي اللي غيظ مني الراجل بتاع سلطان بروناي ده انت ايه اللي جاب ايه اللي جاب شغل سلطان بروناي وانت بتكتب 700 ايه اللي جاب ده انت عنده يا اخي 400 عربيه من اخر موديل طب وبعدين ويقول لك انه مش عارف عندك طب انت بتتسلى ولا بتغيظ روحك ولا بتغيظ اخوك ولا انتوا الاثنين بتحقدوا على عباد الله واحد ربنا يستاهل يجيب 400 عربيه يجيب 4000 ربنا يحاسبه يوم القيامه هتستفيد انت يا من السعيدة التي عادت عليك ضيعت صدرك وضيعت صدر اخوك وخليتك مش راضي بما قسم الله لك يبقى قاعد في الاتوبيس لا واحد راكب عربيه يبص عليك كده من الشباك اه واكلينها حراميه لا اله الا الله فيمكن هذا الشريف انت ليه حاطط في ذهنك ان كل الناس موقوفه بس خلاص ما احنا لو نمسك لساننا كنا كانت تصلح احوالنا وكان يسلط الله علينا من يخافه ويرحمنا وترك الناس من ثلاث كان لا يذم احدا ولا يعيره يا سلام جاب واحد حرام بيسرق كان اللبس كان الصحابه يمسكوه ويضربوه بالنعال يقلعوا الخفاف ويدوا له الطريقه وخلاص مسكوه كان لسه ما نزلش ايه حد السرقه بقطع اليد واللي يغوص يا اخي لو واحد زعلان قوي ايه كلمه فلانيه ازاي تقول ايه النص وازاي انت زعلان ليه؟ انت قلبك تقول انت اما يعني ما طريقه زعل ايه اللي زعلك؟ هو انا عارف ان قطع الايد لو كنت حرام صح ولا لا؟ لكن انا ما زعلتش ليه؟ بالحب الله طالما انا شريك طب انا ظهريتي يا صاحبي بالحرام خلاص؟ خلاص فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه ايه؟ نوعينان ده بقى يشرب يدونه من السن يرجع تاني سرق يا رسول الله قولوا تاني يقول لا تقولوا سرق قولوا اخذ شوف شوف شوف شوف الحنان بتاع رسول الله ما تقولش سرق قول اخذ خلاص قولوا اخذ ها؟ راح نعيمان ربنا تاب عليه وكان نعيمان رجل يضحك الناس والصحابة والرسول كان يضحك منه فراح مرة راح سارق ناقة ها وراح دبحها بتاعت مطعم بن عدي وراح عازم بقى شويه من الصحابه من الغلابه تعالوا انا عندي يا اخي قالوا منين؟ قالوا خلاص خلاص هم قاعدين بياخدوا جم يضحى بالمعاذير ويدوروا على الناحيه الصح الرسول جاي من صلاه العصر لا يا مطعم انا قد سرقت يا رسول الله الرسول ما عادش لقي نعيمان حافظ الوليمه قدام الباب وجمع الصحابه كل واحد ياكل فالرسول بص على نعيمان فنعيمان ضحك قال له يا نعيمان قال له لا ناقة مطعم ها مش انا كل اللي باكله فيها قال له يا رسول الله جعت وجاعه افلا ناخذ ناقة نعيمان يعني ناقة مطعم ايه يعني فالرسول راح حط ايده وجاي وادى فلوس الناقة لمطعم لا تسرق مرة أخرى يا نعيمان خلاص وكان كان آخر مرة يسرق فيها شوف الرسول طريقة مداواته ومعالجته لل- وعلاجه للأصحاب لأن صاحب الشهوات ده مريض ده أكبر مرض أكبر مرض ومرض الشهوات يعني أنت لما تلاقي واحد عينيه زي ده ادعي له ربنا لأن ده مريض قاعد يعني يقارن بين كل واحدة ماشية وبين الغلبانة اللي قاعدة في البيت لكن يا شيخ حرام عليك ما عندك فكر لكن هي دي فكر امال يعني ايه؟ ها؟ سبحان الله ده يا اخي اتق الله اتق من ذهبت عيناه الى ما يرى في الطريق فليأتي اهله فهذه امرأة وتلك امرأة خلاص انتهى الامر سبحان الله خليك قنوع بما ختم الله لكم ربنا يبارك لك ده ويخليها في عينيك وبس مستني جملة تانية ايه انت عايز ايه؟ فكان لا يذم احدا ولا يعيره عيرت حتى ابدا الرسول لم يعير احدا قط ما تعيرش حد ولا يغضب عورته احنا كلنا بنتتبع عورات المسلمين ها ايه اخر الموضوع بتاع الحكايه اياها دي ها حصل ايه بس لا خلاص يا عم يا عم اسكت خلاص ولا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه يا سلام يا سلام يا رسول الله ما يتكلمش في حاجه الا اذا ضمن انه ياخد عليها ايه؟ اظن مفيش اخلاق اعظم من كده يا سلام لو تعلمنا خلق رسول الله امال السيدة عائشه قالت كان خلق القران ليه؟ كان قرانا يمشي على الارض لا يتنازعون عنده هيبة الله ما كانوش يتنازعوا يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه كان يضحك من اللي بيضحكوا منه يعني واحد اسمه عبيدة بن الحارث كان جميل الخلقة جاي من اهل الجنوب حضرموت كده من عند حضرموت شكله جميل كده وكان لسه قايل ان النقاب ما نزلتش على نساء النبي فكان لسه نساء النبي وجوه فدخل عند الرسول لقي السيدة عائشة على جنب قال قال يا محمد قالوا نعم لسه جلده ده ما يعرفش يتكلم الكلام ازاي ولا الاتيكيت في الادب ولا لا وكان يجوا بره في الجواب ده يا محمد يا محمد خد علينا يا اخي يا سيدي اتحل من المهم يعني لا قال له نعم قال لي تعالى ازوجك اختي وهي اجمل من هذه ايه دي اللي عدى دي تعالى اوديك عروسه هي شو كده يطردوا اللي يطلع عليه بس هي عايشه نبيها قالت له يا ابا عبيده لا نعم أش- انت الاجمل ام اختك؟ يعني ما انت ولا يا اختك اجمل؟ هو خليك الاجمل لا انا خلاص صباحك كده صباح انت ايه كده بروحك لك كده والرسول يضحك وما يضحك الناس وهذا الشاب صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله ويصبر للغريب على الجفوة الغريب اللي ما يعرفوش يصبر على الجفوة بتاعته على اسلوب الناس في الكلام اعجب يا محمد هذه قصة ما اريد بها وجه الله فكان الرسول يحن عليه لغاية ما ايه ما يهدى سبحان الله ولا يخفى على احد حديثه لما كان الرسول يلاقي حد يتكلم يفضل ساكت ساكت لغايه اللي قدامه ما يخلص مش واحد يقول لك لا لا لا لا ده بقى ده بيقول اقطع كلام وقولوا له كلمتين تيجي تقول لا لا لا لا ده بيقول اقطع كلام يعني ما تعرفوش مره واثنين وعشره استنى لما الراجل يخلص في آلة في الكلام ولا يخفى على احد حديثه حتى يدور يعني اللي بيتكلم يبتدي ايه؟ يبتدي يغلط بس يغتاب ينام يقول كلمه مش هي كده ليه؟ فيعصاه بنهي او قيام يا اما يقول له بس يا اما يروح ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم يا سلام يا رسول الله شوف الادب شوف يفضل سايبه يتكلم سايبه يتكلم اول ما يبتدي يفكر في الكلام ويغلط يقول له بس او يسيبه يمشي اظن يعني ادي خلق راح الحسين راح سائل ابوه عن ايه؟ عن سكوت النبي بقى صلى الله عليه وسلم كان بيسكت امتى بقى؟ سكوته ازاي؟ يعني كان في احساس توصفه كده شوف شوف شوف كاميرا منه نقلها من الكلام ده كله فسألته عن سكوته صلى الله عليه وسلم فقال ده سيدنا علي كان سكوته على أربع الحلم يا سلام على الحلم اللهم اجعلنا من أهل الحلم يا رب كاد الحليم أن يكون نبيا حلم تبقى حليم تسمع من اسم ربنا يجعل لنا ودنين ها الناس في الأمم المتقدمة بيسمع بوسط ويفهم بالوجه الثاني في الامم المتخلفه بنسمع من ود ونطلع من ود خلي بالك انت فانت خليك كده اسمع من ود طلع من خلاص يعني بالذات ايه البذاءات والشتائم والكلام القبيح وده ايه اقرا ايه إيه يعني واستخد لك هدومك تاني بل بالعكس بل بالعكس يعني يفاولون القبيح بكل ايه بكل قبح بقى والسفيه وكل قبح فارفض ان اكون له مجيبه ها لكن ايه كالعود زاده الاحرام بطيبه العود بتاع المخور كل ما تحرق فيه تولع الريحه ايه؟ ترفع ترفع وانت تسكت لغايه ايه؟ ربنا يفرض بقى عليك عشان ايه؟ الناس تحبك ما بتتعبش تعالى ليه؟ خليك حليم ها الحلم كان سكوته على اربع الحلم يبقى حليم الاول سبحان الله الحلم صلى الله عليه وسلم والحذر الحذر يعني ايه؟ يعني يبقى ساكت حذر من ان لو اتكلم كلمه تطلع كده ولا كده يحذر يحذر نفسه من الكلام والتقدير وقدر الكلام تقديرا فيسكت يعني الكلمه الاولى تكون ايه في مكانها والتقدير والتفكر والتفكر يعني ايه يتفكر في مخلوقات الله وجمع له الحلم والصدق فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه اي حاجه تحصل لا كان يرغب ولا يستفز الصحابه اول ما عرض على الولدين في غزوه بدر تعال ولدين ضرب فيه ضرب ارخ على طريقه اخراج الاعترافات بالضرب خلي بالك انت الرسول بيصلي قال اتركوهما يقول لك انت وهو شريكك تعال فقدم لهما طعاما رأي واحد منهم أتاري الاثنين دول كانوا جواسيس لأبي سفيان وسقاهما إنه كان احسن بس فما فيش مية في المنطقة فعارف إنهم عدمين أكلوا شربوا كانوا صالحة بس كم تذبحون في اليوم؟ بتذبحوا قد إيه كل يوم؟ التمويل بتاع الجيش سلاح التعيينات بتاع أبي سفيان ها؟ قد إيه؟ أو أبو جهل بتاع الجيش بتاع المشركين بتاع قريش قال ما بين تسعة وعشرة جزور أو من الجزر يعني يا تسعة وعشرة إيه؟ جمال ها؟ كل يوم فبص الرسول كده للصحابة قال القوم بين التسعمائة والألف فكانوا 975 واحد بس فكوا اتركوا انتوا قلت لهم يلا مع السلامة خدوا محبوب في الحلم في الحلم وممكن حاجه يفضل يدغدغ طول الصبح ولا ياخد اي معلومه ها يعني العبد مننا لا اله الا الله يحلم على من امامه خلاص كان ايه هيفضل يفضل يشعلها نار وبعدين ما يلاقيش حاجه يولع فيها بقى طب الكلام ده يتكلم فيه يعمل ايه؟ يفضل ياكل فروعه ياكل فروعه ياكل فروعه لغايه ما يفرق وينتهي بس او تجيب الاخر واحد فرح بالعلاج ها هيك اتفضل انا تمشي بقى أتوحدوا؟ لا لا هذه بعض من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا بقى في الدقيقتين الباقيين هنوصف وصف واحد بس من الصحابه اللي هو سيدنا ابو بكر عشان نقوم نصلي العشاء ان شاء الله رب العالمين الوصف اللي وصفه ابن عباس وان شاء الله كنا من اهل الدنيا الاثنين اللي جاي ان شاء الله ايه نبقى ايه ن- نشرح الوصف ونكمل وصف الايه الاربعه الكبار من الصحابه الحديث قال معاويه يا ابن عباس صف لي ابا بكر قال رحم الله ابا بكر كان والله للقرآن تاليا وعن الميل نائيا عن الميل عن ايه؟ عن الانحراف لكن انت تقول لواحد مش كويس ايه؟ ده ده مايل البعيد ايه؟ مايل ربنا يعدل المايل وعن الفحشاء ساهيا ساهي عن الفحشاء بعيد عنها وعن المنكر ناهيا وبدينه عارفا ومن الله خائفا وبالليل قائما وبالنهار قائما ومن دنياه سالما وفي وفي الاحوال شاكرا كل الاحوال ولنفسه بالمصالح قاهرا فان ساق اصحابه ورعا وكفافا وزهدا وعفافا وبرا وحيطة وزهادة وكفاءة فأعقب الله فأعقب الله من سلبه اللعائن إلى يوم القيامة الإنسان اللي يتكلم في حق أبي بكر يصيبه الله يوم القيامة إيه؟ باللعنة لأن الله عز وجل لعن من لعن صحابته رضي الله عنهم ورضي الله عن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاخوه الكرام ايتها الاخوات الفضليات بورك فيكم وعليكم وجمعنا الله واياكم في كل خير ونسال الله عز وجل ان يختم لنا ولكم بكل خير وان ياخذ بايدي وبناتنا وابنائنا في الامتحانات ان شاء الله رب العالمين ويهدئ من روع اولياء الامور ويرقق قلوب الممتحنين على ابنائنا وبناتنا ان ربنا على ما يشاء قدير وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومع صلاه العشاء ان شاء الله في عقد كرم بارك الله فيكم والسلام عليكم